إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله وكنا توقفنا في المره الماضيه عند ضروره أن يسأل المرء إذا نزلت به نازلة أعلم الناس بهذا الأمر. وهذه كانت سنة توارثها التابعون عن الصحابة. وتعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنبياء الله. ثم هناك أمر آخر وهو الرحلة في طلب العلم. فصار عندنا شيئان الشيء الأول هو أن يرحل المرء إلى أعلم الناس إذا نزلت به نازلة وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب إذا نزلت المسألة بالرجل فذكر فيه حديث عقبة بن الحارث أن امرأة جاءته فقالت إني أرضعتك وأرضعت امرأتك فقال أنا ما أعلم شيئا من ذلك ثم سأل أهله فقالوا لا نعلم شيئا من ذلك فرحل عقبة بن الحارث وكان عقبة في مكة فرحل من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال يا رسول الله إن امرأة قالت كذا وكذا فأعرض عنه فأتاه من تلقاء وجهه وسأله فقال له فارقها قال يا رسول الله امرأة تقود فقال له كيف وقد قيل وفي رواية فنهاه عنها وأمره بفراق هذه المرأة فطلقها وتزوجت رجلا بعده فهذا الرجل لما نزلت به نازلة إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفيه فما ينبغي لمن تنزل به مثل هذه النازلة أن يتلكى أو يتباطأ أحيانا كان بيستغرب لما يأتيه مثلا رجل طلق الطلقة الثالثة وشاكك فيها ومع ذلك عايش مع امراته ويأتي بعد شهر وشهرين وثلاثة ليسأل إذا كانت هذه الطلقة وقعت أم لا مع الناس ثالثة يعني التي تبين المرأة بها بينونة كبرى يعني هي لو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية والرجل مثلا عاشر امرأته وطلع في الآخر إن الطلقة دي محسوب عليه خلاص أهي امرأته لكن يعني ما أشهد على الرجعة مثلا خلاص أمر بسيط لكن تكون الطلقة الثالثة ومع ذلك يدع المسألة والمرأة تدع المسألة وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يجي وأحيانا يجي وقد طلق الرابعة والخامسة والسادسة وعايش مع مراته بقاله شهر وشهرين وسنة وسنتين إلى آخر هذه المسألة. وأكثر هؤلاء الناس بكل أسف يذهبون إلى أجهل الناس بمثل هذه المسائل فيذهب لمقيم شعائر أو مؤذن في مسجد أو لمأذون شرع والمأذون الشرعي راجل اه بيوثق ويكتب لكن اغلبهم لا يعلم شيئا عن مثل هذه المسائل، انما سمع كلمة وتلقف كلمة أخرى وظن أنه فقيه وإن هو ده شغلته يطلق ويجوز فيبقى من حقه إن هو يفتي في الطلاق والزواج، وهذه طبعا محنة كبرى مشكلة عظيمة أي إنسان يعرض له سؤال في دينه لا بد أن يطلب البراءة لنفسه بأن يجعل الحجة بينه وبين ربه أعلم الناس ولعلكم تذكرون حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في صحيحيهما في حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا الرجل ده سأل الراهب الأول قال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا ألي توبة قال له لا فقتله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم هكذا تقول الرواية الأول راهب هكذا وصف مطلق والثاني راهب عالم فأكثر الناس بتختلط عليه الأزياء لا يستطيع أن يميز العالم من شبيه العالم لا سيما إذا كان هناك حرب ضروس على أهل العلم وكثير من الناس لمجرد أن يتزيى بزي العالم صار منهم النهارده العمة والككولة واخد بالك دي مثلا زي معروف ان ده زي اهل العلم واخد بالك كم من جهلة يلبسون هذا الزي بالالوف بالمئات بالعشرات المهم انه عدد يلبس هذا الزي وليس كل من تزيى بهذا الزي كان من اهل العلم ولكن منطبع عند الناس ان كل من تزيى بهذا الزي فهو من اهل العلم فالناس لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم ومن هنا تاتي المحنه ان يستفتى غير العالم فيفتي فلأجل هذا لابد أن تميز زي ما أنت عارف الأطباء وعارف درجات الأطباء وعارف إن في فرق ما بين عميد الكلية ورئيس القسم وما بين الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المساعد والمعيد والممارس العام أنت عارف القصة دي كلها واخد بالك وعارف درجات الأطباء يبقى الإنسان مريض مثلا بمرض عضال يقولوا له روح لممارس عام ما يرضاش لا لازم يروح لأستاذ كبير ويكون أستاذ قديم وعارف ويسأل واخد بالك زي برضه اللي رايح يحج عارف فروق التذاكر وعارف ان المكتب ده اغلى من المكتب ده ومع ذلك مش عارف هو رايح السعوديه ليه وكذلك يعني عارف كل حاجه الا الحج ماشي رايح عشان يمشي ورا الناس باتوا في مزدلفه يبات عدوا مزدلفه يعدي وراه واخد بالك ازاي؟ فضاعت عليه العباده بسبب هذا الاهمال يبقى انت رجل تعلم او ينبغي ان تعلم انه لا حياه لك اذا كنت تريد الدار الاخره لا حياه لك الا باهل العلم وحاجتك إلى أهل العلم أمس من حاجتك إلى الطعام والشراب خلاص فإذا كنت تعلم هذه الحقيقة فلا بد أن تبذل وسعك في معرفة طبقات العلماء الربانيين معارف العلماء اللي ممكن تستفتيه خمسة ستة يبقى ما لقيتش ده أسأل ده ما لقيتش ده أسأل ده واخد بالك والإنسان يزداد عجبه من واحد يقول له أنا بتصل بيك من شهر ويتكلم في مسألة خطيرة وعدى حدود ربنا فيها في خلال الشهر الماضي طب ليه ما سألتش؟ أصلا أنا اتصلت وما لقيتكش انا افترض انا مت خلاص مش هتلاقي حل فهذا اهمال لا يعذر صاحبه به اهمال لا يعذر صاحبه به يبقى احنا عارفين نبحث ويبقى حياتنا طالما احنا نريد الدار الاخره بحياتنا كلها مربوطه بهؤلاء الذين يدلوننا على الله تبارك وتعالى فلأجل هذا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالوا كما ذكرت في الدرس الماضي انهم مروا على فلان من الانصار وفلان من الانصار ولم يسالوه انما قصدوا ان يذهبوا الى عبد الله بن عمر ولأن العالم كلما كان متينا في العلم أراحك أنت عارف يعني مثل الإنسان اللي هو مش محقق في العلم زي مثل الطبيب اللي مش عارف يشخص يديك أف الدواء واخد بالك دواء وبل دواء الدواء يبطل مفعول دواء تاخد بالك ازاي؟ اه بيجرب فيك وانت اللي بتدفع الثمن اه مش عارف يحدد المساله فيقول لك اديله كذا واديله كذا واديله كذا واخد بالك والصيادله طبعا هم اللي بيكسبوا من وراء العمليه دي واخد بالك اللهم لا حسد فالمهم ان الراجل مش عارف يشخص فتدفع مثلا 200 جنيه دواء لا انا عايزك تروح تدفع 200 جنيه كشف ويديك علبه دواء ب 10 جنيه يقوم بقى الادويه دي كلها كيماويات هتدخل بدنك يقوم انت تستريح من العمليه دي عرفت ازاي لان كل دواء له اثر جانبي فانت روح ادفع 200 جنيه للدكتور يديك علبه دواء واحده وما تدفعش 10 جنيه للدكتور يديك ب 200 جنيه دواء تاخد بالك ازاي فهو الرجل اللي هو مش متين في العلم يحيرك يقول لك ايه بتساله مثلا عن سؤال يقول لك خد الاحوط واخد بالك خلاص خد بالاحوط الاحوط معناه ايه معناه الاشد مش كده خد بالاحوط يعني الاشد خد بالاحوط يعني الاشد فلا تزال انت في شده دائما دايما واخد الايه ماشي في في العريض يعني واخد بالك ازاي تيجي تدور على يسر الدين الدين بيقول الدين يسر وانا مشدود واخد بالك وحياتي مشدوده ليه هو فين اليسر اللي في الدين مين اللي ضيعك اللي مش عارف يوصل للحكم الشرعي قال سفيان الثوري رحمه الله وقد وصف هذه الحاله قال انما العلم هو الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد كل الناس يقول لك خد بالاحوط خد بالاحوط خد بالاحوط انما العلم ايه الرخصه من ثقه عالم فاهم القضيه فاهم عارف كويس قوي كيف يفتي تروح تقول والله انا بشغال في آه، شركه وصاحب الشركه راح جاب قرض ربوي خلاص وعمل بضاعه والكلام ده طب انا كرجل عامل هل انا يضيرني شيء من القرض الربوي اللي صاحب المصنع ولا صاحب المحل جابه جاب بضاعه ليه؟ اه لو مش محقق مثلا يقول لك خد الاحوط وسيب الشغل طب انا اسيب الشغل اروح فين؟ واخد بالك ازاي؟ لكن الصواب انه لا يضير شيء. ده راجل جاي على بضاعه بيبيعها بضاعه حلال. واخد بالك ازاي؟ فلا يناله شيء مما فعله هذا الانسان. واخد بالك؟ زي مثلا مرتبات الموظفين. هو من مرتبات الموظفين مش قطعه البنك المركزي؟ ابو الربا كله. ها؟ طيب انت ايه بقى مرتبك حلال ولا حرام؟ يجي الانسان الجاهل بقى يقول لك لا المرتب حرام. ايه اللي حرمه؟ العبرة بالعمل المباشر اللي انت بتؤديه واخد بالك ممكن تكون في دولة امير المؤمنين وبتعمل عمل مباشر حرام يبقى مالك حرام والدولة مسلمة مفيش علاقة في المسألة انت عملك المباشر حلال البشر عمل حلال اعطوك الراتب ولا يهمك الصحابة كانوا بيأجروا نفسهم عند اليهود كانوا شغالين عند اليهود واخد بالك وكانوا بياخدوا الأجرة من اليهود ومعروف اليهودي بيجيب فلوسه ازاي واخد بالك فكل ما ترتقي وتطلع لطبقات العلماء انت اللي بتستريح واخد بالك وبيكون على فتوى العالم المتمكن من النور والبهاء ما لا تجده في فتوى طالب العلم او المبتدئ او الذي لم يحرر العلم وعندنا مثال والامثله كثيره ولكن لعل ان شاء الله اذا يعني آه، في اثناء الدرس نذكر ايه هذه الامثله في مناسباتها لكن اذكر مثالا يبين قدر العالم الفاهم في سنن الترمذي من حديث زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال زر فلما رآني أي صفوان بن عسال قال ما جاء بك يا زر قال فقلت ابتغاء العلم فقال لي إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقال زر له إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء شوف الحلاوة في الله أولا أول ما صفوان شاف زر قال له إيه اللي جابك قال له العلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أهو ده الفقه أول ما شافه جاي وعارف طلب العلم اداله الجايزة ايه الجايزة؟ إن الملائكة لا تضع أجنحتها، ده بقى لو طا- جاي من بلاد واق الواق وجاي مكسر سيحيا بهذه البشرى. واخد بالك؟ اداله البشرى على طول، ليه؟ لأن اللسان متركب فيه محبة الأجر ومحبة أن يبشر ومحبة الخير، ربنا خلقه كده. واخد بالك؟ خلقه كده. عشان كده تجد دايما العمل اللي له أجر الناس بتتهافت عليه والعمل اللي ما فيهوش اجر الناس بتتركه يعني شوف مثلا القطاع الخاص والقطاع العام القطاع الخاص لما مثلا يقول لك ايه احنا بنشتغل بالقطعه القطعه بجنيه واخد بالك يوم اللي اللي بيشتغل يقول لك ايه يقول لك يفضل يشتغل طول النهار ويقول لك الايد البطاله نجس ما انا أنا قاعد بقى ليه بقى اشتغل يدخله في اليوم 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه واخد بالك وتلاقي عنده حماس وشغال ليل نهار وما بيتعبش في القطاع العام تشتغل ما تشتغلش انت بتاخد مرتبك عشان كده في القطاع العام مثلا يقول لك ايه خسائر عمر افندي 100 مليون جنيه واخد بالك ونعاقب المدير بان بان احنا ننقله بنزيون واخد بالك وبتاع بنزيون خسران 100 مليون جنيه يجي عمر افندي عقوبه عرفت ازاي؟ اه والدنيا ماشيه كده ما تلاقيش البعكاكه دي في القطاع الخاص فالخاص ده ماشي على دراسه جدوى وناس حاسبينها صح واخد بالك وكل ما يدوا رواتب للموظفين والكلام ده الموظفين تتفتح شهيتهم وينتج ينتج واخد بالك كل ما تديله وتريحه ينتج يبقى عنده نوع من الايه؟ نوع من الولاء ده ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على كده لاجل هذا نصب الجنه والنار وقال اللي يعمل كده يدخل الجنه وياخد قد كده واللي يعمل كده يدخل النار وينزل قد كده واخد بالك فمساله الجنه والنار دي هذه مساله الله عز وجل نصبها لما خلقه في فطر الادميين عشان كده اللي يجي يقول لك آه، يعني مثلا زي ما ينسب لربيعة العدوي اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني من نارك وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك ده كلام ليس له خطام ولا زمام وكلام غلط كله واخد بالك وبكل اسف الجماعه اللي هم زي ابو حامد الغزالي مثلا في حلم الدين يسمي بقى اللي بيشتغل وير- ويلاقي الجنه والنار دول تجار. يقول لك في عباده التجار وعباده الخواص وعباده خواص الخواص. ايه عباده التجار؟ يقول لك اللي بيبص للجنه والنار. وهذا الكلام كلام خطير لان فيه اتهام للانبياء. واخد بالك؟ لما آه، رجل النبي صلى الله عليه وسلم ساله ماذا تقول في صلاتك؟ فقال له اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، انت عمال تقول كلام كتير قوي قوي انا ما اعرفوش، لكني اسال الله الجنه واعوذ به من النار، ما بقولش اكتر من كده، انما الكلام الكتير اللي انت بتقوله ده انا مش حافظه. فقال عليه الصلاه والسلام له حولها ندندن، كل الكلام الكتير اللي انت سامعه اخرته ايه؟ نعوذ بك من النار ونسالك الجنه، ادي اخرته. واخد بالك ازاي؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن يدل على ان دي غايه من الغايات. أو هي غاية الغايات كيف والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إزاي يستهينوا بالمسألة دي ويقول لك لو بتعبد ربنا عشان الجنة يبقى أنت تاجر تاجر يعني إيه؟ يعني ما بتعبدش ربنا من قلبك وهذا الكلام كله مناقض لأدلة القرآن والسنة بل العجب العاجب أن يقول إنسان هذا الكلام إن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك هل هو هيشوف ربنا فين إذا ما دخلش الجنة ما هو لازم يدخل الجنة عشان يشوف ربنا واخد بالك ازاي فلما يقول لا إذا كنت بعبدك عشان جنتك ما تدخلنيش جنتك طب ما أنت مش هتشوف واخد بالك فده كلام لا يستقيم كلام ليس له خطاب أصلا لأن أعظم نعيم الجنة على الإطلاق أن ترى الله سبحانه وتعالى والذي لن يدخل الجنة لن يرى الله سبحانه وتعالى فأنا لما أقول أسأل الله الجنة يعني أسأل الله رؤيته اللي هو أعظم نعيم الجنة على الإطلاق واخد بالك فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بقى الجنة والنار وذكر العقوبات والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثواب والعقاب كل ده لما فطر الله عز وجل خلقه عليه من محبة الأجر والنظر إليه وقل أن تجد رجلا لا ينتظر أجرا فيفلح بل يعني أنا بقول قل كاحتراز لكن أنا بيني وبين نفسي كده أجزم جزما أن الذي لا ينتظر الأجر فاشل والأجر مش لازم يكون أجر دنيوي لأن الذي يحتسب وجه الله ما هو ده أجر يعني انا النهارده هعمل عمل مش هاخد عليه فلوس ولا عايز عليه حاجه انت بتعمل ايه يقول لك لوجه الله طب ما هو ده اعظم الاجر اذا لا يوجد انسان اصلا يمكن ان يحرك ساكنا الا اذا علم انه ماجور ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول للصحابه في الجهاد قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض يتقاتلون واخد بالك ولما الصحابي اخذ السهم في رقبته وقال فزت ورب الكعبه ليه لانه عارف والصحابي اللي هو كان يعني ياكل التمرات والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه آه، بدر او في غزوه احد فلما آه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مالي عند ربي ان قتلت في سبيل قال لك الجنه قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات ورمى بالتمرات وقتل حتى قتل يعني بيقول يعني اللي حجزنا عن الجنه هي التمرات دي ورمى التمرات في الارض ايه اللي حفزه بقى؟ قال له الجنه واخد بالك؟ فده من فقه الصحابه لما تشوف واحد بقى طالب علم واخد بالك؟ جاي من مسافات طويله وجاي لك عشان يقول لك انا جاي اسالك في مساله قل له ابشر ابشر وامل واذا كان عندك بقى بشرى من بشريات النبي عليه الصلاه والسلام لمثل هؤلاء قلها ليه لك ده كده بتمسح عنه التعب واخد بالك ازاي؟ فده فقه الصحابه اول ما استقبله جاي ليه قال له جاي اطلب العلم قال له ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واخد بالك ثم بين زر ابن حبيش ما الذي أخرجه قال له إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين حك يعني المسألة عنده يعني فيها إيه فيها شك مش عارف يجزم بالحكم في المسألة واخد بالك فخرج إلى صفوان بن عسال طب لماذا اختار صفوان بن عسال قال له وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا هذا هو الذي أخرجه عارف طبقات العلماء وعارف أن أعلم الناس في هذه الأمة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذهب لم- لأدون منهم لم يذهب لأدون منهم يبقى عرف يختار ده نفس الكلام اللي احنا ايه بنقوله قال وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ما قالوش ايه رأيك لا قال فهل عندك عنه شيء طلب الدليل لكن انت تطلب الدليل ما تسلمش عقلك لأي حد اسأل عن الدليل ليس وجوبا ولا تسأل تعنتا إنما اسأل لتستضيء ولتزداد إيمانا إن لما تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أنت بتسلم لو أنت بتحبه بتسلم ولو خالفك أهل الأرض جميعا وعندك الحديث بيبقى عندك قناعة إن أنت صح غير لما يلقي لك الفتوى ساذجة يعني عارية عن الدليل أنا لما بطلب الدليل من المفتي ما بطلبش الدليل عشان أمتحن المفتي ولا علشان أعجزه أبدا أنا بسأل الدليل لأزداد إيمان ولأن الدليل هو بهاء الإيه؟ الفتوى ولأن الناس عندها تسليم لله ورسوله تسليم باطني كده لله ورسوله كل ده بيعطي الفتوى هو طيب يقول له فهل عندك عنه شيء يبقى المرد الفتاوى كلها للنبي عليه الصلاة والسلام ومهما خالفه من أحد من أهل الأرض فالقول قوله وأنا والله أتعجب من الذين يقولون إذا أفتى عالم وبكل أسف هذا الكلام مدون في الكتب التي تتكلم عن أدب الفتوى والمفتي والمستفتي يقول لك إذا أفتى عالم من الأئمة المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي والناس دول إذا قال في حاجة حرام ثم رأيت في حديث أنه حلال قال لك فخذ بفتوى العالم طب ايه مست ايه يعني ليه ناخد بفتوى العالم؟ قال لك اصل العلماء قبل ما بيفتوا بالفتوى بيجمعوا الادله في الباب. فقد يكون في مثلا دليل خاص ودليل عام، يوم يسلطوا الخاص على العام. دليل مطلق ودليل مقيد يسلطوا المقيد على المطلق وفي ناسخ ومنسوخ يسلطوا الناسخ على المنسوخ فقال لك العالم في الاصل ان هو بيلم الادله كلها وبعدين يسلطها على بعضها ويطلع لك بالايه بالحكم فقد يكون الحديث اللي انت قريت فيه انه حلال قد يكون منسوخا ها قد يكون مقيدا قد يكون مخصصا وانت لا تدري يبقى فتوى العالم اسد خلاص انا بقول مع احترامي الشديد للنيه وللكلام ده هو هذا الكلام مرفوض ليه انا هنزل تحت خالص مش هتكلم بقى في وجوب اتباع النبي عليه الصلاه والسلام لان العلماء دول عارفين كده وهم الذين اوصلوا هذا الكلام لكن انا عايز اقول حاجه نزل حديث النبي عليه الصلاه والسلام بمنزله قول عالم اخر خلي بالك الحلال بدل ما اقول لك الحديث الحرام هقول لك الشافعي الحرام ايه رايكم قال لك بقى يبقى انت مقلد فقلد الاعلم والادين والاورع من وجهه نظرك واذا كنت انت شافعي قلد الشافعي واذا كنت مالكي قلد المالك يعني يبقى لما يبقى قول المالك في مقابل قول الشافعي تقول لي خد بيه ولما اقول لك قول النبي تقول لي اصل احتمال يكون مخصص اصل احتمال يكون مقيد اصل احتمال يكون منسوخ طب ما انا عايز اقول حاجه احسن من كده واقوى من كده هو مش احتمال العالم يكون غلطان ها لما قال مكروه ولا قال حرام مش احتمال يكون غلطان ولا معصوم من الغلط طب ليه ما اوردتش المساله دي على قول العالم وقلت من المحتمل ان العالم مخطئ من المحتمل ان العالم لم يبلغه لا تخصيص ولا نسك ولا تقييد ولا الكلام ده وارد ولا مش وارد وارد طبعا واخد بالك والادله على ذلك اشهر من ان نذكرها في هذا الباب كفايه مثلا اذكر مثال واحد رواه البياقي في السنن سند صحيح عن ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن تخليل البراجم تخليل البراجم لما بين الاصابع ده في الوضوء هل تخلل كده وبتاع اصابع ايديك ورجليك ولا لا فقال مالك ليس هذا على الناس ولا اعلم فيه سنه ابن وهب بقى لما خف المجلس قال لي لمالك كيف تقول ذلك وعندنا فيه سنه قال له ما هي؟ قال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعه ومش عارفين عن المستورد ابن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل ما بين البراجم. فقال مالك له هذا حديث حسن وما سمعت به الا الساعه. ايه رايك بقى في مالك؟ اللي لم من علم وجمع اهو حاجه ما اعرفهاش اهو. واخد بالك ازاي؟ قال ما سمعت به الا الساعه. قال ابن وهب فكان اذا سئل بعد ذلك عن تخليل البراجم يفتي بحديث المستورد بن شداد. وانا ذكرت مالك وعندنا من هو اعلى طبقه من مالك عمر بن الخطاب يا مسونا خفيت على عمر وعثمان وعلي وعلى ابي بكر الصديق كمان عرفت ازاي؟ والشافعي بيقول ما منا من احد الا وتعزب عنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمساله ان العالم يغلط دي مساله سهله قوي ومساله وارده جدا. فلماذا لم نورد مثل هذا الكلام على قول العالم وعمالين نورده على قول النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا اذا كان هناك فتوى لعالم بحرام او حلال وعندك حديث صحيح يعارض هذا فخذ بالحديث واخد بالك الكلام ده في حاله ايه عدم وجود عالم يحل لك الاشكال لكن اذا كان في عالم موجود بتقول له والله انا الفتوى بلغتني الفتوى عن مالك كذا او عن الشافعي عن اي احد من العلماء المجتهدين ولكن انا وقعت على حديث بيخالف الكلام ده فايه تخريج الكلام ده ازاي هل العلماء بيخالفوا الادله يقول لك لا اصل اصل كذا اصل كذا هيخرجها لك الان لكن كلامي انا خذ بالحديث بلا أدنى تردد في حالتي إذا وجدت حديثا صحيحا يناقض فتوى لعالم ولم تجد أحدا يحل لك الإشكال يبقى تأخذ بالحديث حتى تجد من يحل لك هذا الإيه؟ الإشكال وهذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وبهذا أوصانا العلماء المجتهدون جميعا كما قال الراجد في تلخيص أقوال هؤلاء العلماء وقول أعلى من الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل قول أعلام الهدى هم إيه؟ الأئمة المجتهدين لا يعمل بقولنا بدون نص يعني هذا كلام مقبول وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة قصاراها إن لو في حديث وفي فتوى لعالم اجعل الحديث فتوى لعالم آخر ده على سبيل التنزل وإلا إحنا لو حبينا نقرر المسألة تقريرا صحيحا لما ترددنا في تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فتوى العالم كائنا من كان خلاص هو ده الأصل الذي لا ينبغي أن يمتري فيه إنسان فزر بن حبيش بيقول لصفوان بن عسال المرادي وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء يبقى ده طلب الدليل ولم يسأله عن رأيه في المسألة إنما سأله هل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أم لا فقال صفوان بن عسال المرادي قال أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن لكن من جنابة أو غائط أو بول ادالوا الإيه الفتوى التي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل سمعته يذكر في الهوى شيئا إذا هبت رياحك فاغتنمها فإذا لقيت العالم ولقيت العالم صدره منشرح اسأل ما تسألش سؤال واحد اسأل سؤالين وثلاثة وأربعة طالما إنه إيه ان صدره منشرح لكن لقيته كده مكلح وشه كده وزهقان او تعبان او كده لا تضجره ها لا تضجره ولكن اتركه لان انت عارف الانسان كل ما يكون صدره منشرح كل ما يكون مواهبه احسن في اخراج الادله واخراج العلم والكلام ده فلما حصل الحوار ده وصفوان بن عسال مراد رضي الله عنه بشر زر بن حبيش وقال له ان الملائكه لا تضع اجنحتها الى اخر الكلام وسال ولقى منه انشراح قام ساله ايه؟ ساله سؤالا اخر وكان السؤال الاخر ايضا في منتهى الاهميه قال له هل تذكر في الهوى شيئا فصفوان بن عسال لقطها على طول ما قالوش هوى ايه اي هوى تقصده هوى الزوجة ولا هوى الاولاد ولا هوى المال ولا الهوى هواية ها تسأل عن اي هوى انت عايزه بالظبط لا هو عارف كل بني ادم له سمت ها ما يجيش بقى واحد مثلا عليه سمت العلماء والكلام ده وتيجي تقول له اي هوى تقصد ما انت عارف عارف لونه وعارف ان اللي زي ده هو ما يطلعش الا حاجه متعلقه بالاخره برضه ودي برضه يدل على فهم الصحابة لم يسأله إنما أعطاه الدليل مباشرة فقال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد صوت جهوري يعني صوت عالي جدا وعمال يصرخ من أواخر إيه الركب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال فقلت له ويحك اغضض من صوتك اولم تنهى عن هذا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي واخد بالك يبقى انت نهيت انك انت ترفع صوتك ويحك اغضض من صوتك اولم تنهى عن هذا فقال والله لا اغضض واخد بالك وعمال ايه عمال يزعق على اخر فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم انا بحب واحد قوي بس هو فوق رجل عابد و- وصوم وقوم وزاهد والكلام ده وانا مكسل وتحت خالص وبحب ونفسي ابقى معاه فايه الحكم هل هنفترق ولا برضه هبقى معاه الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لأن عملوا أدنى من أعمالهم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته يا سلام على حسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام الثاني بيجعر على آخره أم رافع صوته زي صوته ليه؟ علشان يؤنسه علشان الأعراب ما يحسش بإحراج يقول لك طب ما هو رفع صوته اهو واخد بالك وده من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام انه اجابه على نحو صنيع الاعراب واخد بالك زي مثلا ايه الحكايه اللي ربما اكون حكيناها في الدروس الماضيه لما اظن امير المؤمنين بيسال الشعبي او غيره بيقول له كم عطاءك؟ قال ألفين قال ويحك المفروض يقول ألفان لكن قال لحن أمير المؤمنين فكرهت أن أعرف يعني أمير المؤمنين غلط المفروض يقول كم عطاؤك وينطق صح فهو أم قال له ألفين وأم غلطان هو كمان مغلط نفسه عشان ما يبقاش هو يعني صح وأمير المؤمنين غلط فتبقى شكلها وحش تاخد بالك ازاي؟ فلما غلط كانت غلطته أحسن من إصابة أمير المؤمنين وآدب يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إيه بنحو من صوته يعني رفع صوته عالي وقال له ها أم ها أم يعني لبيك أنا حاضر أنا جاهز واخد بالك قال ها أم قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحب وفي حديث أنس في الصحيحين قال فما فرحنا بعد إسلامنا كفرحنا بهذا الحديث وقال انس فانا احب ابا بكر وعمر وان لم اعمل بعملهم وطبعا ده في دلاله على المحمده في رفقه الصالحين يعني شوف لما يكون واحد بيحب راجل صالح راجل فاضل فاذا رفع الله عز وجل هذا الفضل يوم يرفع اللي بيحبه كمان وانتوا عارفين الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره لما كان جماعه يذكرون الله عز وجل فجاء رجل يطلب حاجه من احد الجلوس الرحمة نزل والسكينة فقال الملك يا رب إن فيهم من ليس فيه رجل جاي الحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم عشان خاطره هنرحمه عشان خاطر اللي جاي اللي ده هنرحمه فشوف الصحبة ازاي مفيدة ده ربنا سبحانه وتعالى نوه بكلب أهل الكهف وهو وهو في الآخر كلب ها لما صاحب الصالحين صاحبهم ولازمهم فنوه الله به في قرآن يتلى إلى يوم يبعثون أو إلى يوم يرفع الله عز وجل القرآن من الأرض والمجاورة لها تأثير عظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب وخذلك ثم لا زال يحدثنا حتى حدثنا عن الباب اللي هو باب التوبة اللي ما بين عضاضتي الباب مسيرة أربعين عاما وفي رواية سبعين سبعين عاما لا يغلقه الله عز وجل حتى تخرج الشمس من مغربه فشوف بقى زيد بن حبيش كيف رجع رجع بأحلى بشرتين التوبة وبشرة إيه المرء مع من أحب وخد البشرة الثالثة كمان إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بذاته فأنت لما تسأل عالم فاهم أنت بتستريح وبيعطيك جملة من البشرات وترى على كلامه من النور ما لا تراه على كلام غير المتمكن أو الذي لم يحرر العلم يبقى إذا أول درس نستفيده من هذه الجزئية هي أن نتحرى من نسأل أن نتحرى من نسأل ثم لا نخالف أهل العلم في فتاواهم حتى لو كانت على خلاف مرادنا الفائدة الأخرى هي الرحلة في طلب العلم الحقيقة الرحلة في طلب العلم إذا ذكرت إنما يذكر أهل الحديث هم الذين رحلوا ولما تفتح كل الكتب لا تجد احدا رحل وتعب مثل اهل الحديث. وطبعا الرحله في طلب العلم سنه الانبياء والصالحين. وانتم تذكرون رحله كليم الله موسى الى الخضر. والحديث في الصحيح من حديث ابي بن كعب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى عليه السلام يعظ بني إسرائيل يوما إذ رقت القلوب ودمعت العيون فلما ولى تبعه رجل فقال يا كليم الله هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك فقال له لا فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه كان يقول الله أعلم واخذلك فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي كيف لي به قال خذ حوتا أو نونا واخد بالك النون اسم من أسماء الايه الحوت وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي صاحب الحوت ها ولا تكن كصاحب الحوت تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اللي هو ايه ذو النون واخد بالك النون اللي هو الحوت وأي سمك اسمه نون واخد بالك السمك اللي انت بتاكله ده اسمه ايه اسمه نون أو اسمه حوت قال له انت هتروح مجمع البحرين وعبدي هذا هناك وتاخد معاك حوت أو سمكة مشوية واخد بالك؟ آه، أول ما السمكة ديت ترجع لها الروح اعرف إن هو في المكان ده واخد بالك؟ فالمهم كان معه فتاة يوشع بن نون وقال له ايه بعد ما مشيوا بقى مسافه كده قال له طيب انا هنام وانت راقب الايه؟ راقب الحوت. فطبعا موسى عليه السلام نام والحوت قام ايه؟ ربنا رد له الروح نط من المكتل وقفز في البحر. مكتل حاجه زي الايه؟ الحله كده. واخد بالك؟ فسبحان الذي احياه. اول ما نزل في البحر امسك الله عليه جريه الماء. زي ما يكون ايه؟ بقى عليه ايه؟ زي ما يكون باترينا ازاز كده ما مشيش وقف في مكانه. واخد بالك ازاي؟ فكان سربا للحوت وعجبا لموسى وفتاه فالمهم ان ايه يوشع بن نون فتاه قال يعني هصحيه خليه نايم واما يصحى اقول له واخد بالك فلما صحي قال له يلا يلا عشان ندرك فنسي يقول له ايه الحوت المهم فضلوا ماشيين يوم بليله وبعدين قال له ايه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ناصر ناكل بقى قال له اه ده انا نسيت ده انت عارف مكان ما نمنا الحوت نط في البحر واخد بالك فارتد على اثارهما قصصا قعدوا يقصون ايه اقدامهم مره اخرى يعني يرجعوا تاني للمكان اللي هو هناك فاول ما راح هناك وجدوا رجلا متجسرا بايه بعباء فالقى عليه موسى السلام فقال له وهل بارضي سلام من انت قال انا موسى قال انت موسى بني اسرائيل قال نعم واخد بالك فقال يا موسى اعلم أنني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا خلاص أول ما بدأوا يركبوا بقى السفينة الناس اللي أصحاب السفينة عارفين الخضر العبد الصالح فأركبوه بغير أجر يركب مجانا واللي معاه كمان فلم يفجأ بقى موسى عليه السلام إلا والخضر يقلع إيه لوحا من السفينة فاعترض عليه فقال قوم حملونا بغير أجر تفعل هذا في سفينتهم فأنكر عليه وقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا واخد بالك إزاي المهم إن والمركب ماشي جاء عصفور على المركب ونقر إيه أخذ كده قطرة ماء فقال له الخضر يا موسى إن مثل علمي وعلمك مع علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر واخد بالك إزاي الشاهد من الحديث أن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر لأجل أن يحصل جزئية مع اعتقادنا وهذه المسألة فيها إجماع أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر لا يشك أحد في ذلك وأن موسى عليه السلام أعلم من الخضر لا يشك أحد في ذلك ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يعلم نبيه كيف يرد العلم إليه إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا يهجم على الغيب وعلى ما لا يعلم فأدبه بأن علم الخضر أشياء هي في ظاهرها مناقضة للشرع خلي بالك لأن بعض الناس الجهلة يقول لك أصل الخضر معاه علم لدني والعلم اللدني علم الباطن واخد بالك فأنتوا بتطلعوا ظاهر النص وإحنا بنطلع روح النص واخد بالك هم ليه بيطلعوا روح النص عايزين ايه يقصوا كده وهم مطلعين يقول لك اصل ده انت ما تعرفوش اصل انت من علماء الشريعه علماء الشريعة يعني ايه؟ يعني الظاهر. واخد بالك ازاي؟ لكن الرجل ده عنده علم لدني. علم لدني يعني مخالف، وعشان كده لما تقرا بقى طبقات الشعراني شعرك يشيب من الايه؟ من العلم الباطل مش الباطن ده، العلم الباطل بتاعه. واخد بالك؟ يقول لك هو النهارده الخضر لما قتل النفس هو ده جائز؟ موسى عليه السلام لما انكر على الخضر كان محقا في انكاره. ما اعترض موسى عليه السلام اعتراض خطأ مش في موضعه اعترض اعتراضا صحيحا وذلك قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ولما قلع اللوح قال له لقد جئت شيئا امرا امرا ليه؟ لأن امرا السفينة دي مثلا راكب فيها 300 400 هيفطسوا كلهم هيغرقوا يبقى الضحايا أكثر عشان كده عبر بقوله امرا ما قالش نكرا الامر يعني الشيء المنتشر الشيء المنتشر واخد بالك في الحديث خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة على قول من يصحح الحديث والحديث فيه نظر من جهة صحته فرسة مأمورة يعني كثيرة النتاج بتولد على طول واخد بالك ازاي وفي قوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه أمرنا أي كثرنا مترفيه واخد بالك ازاي ففسقوا فيه وفي حديث أبي سفيان حديث ابن عباس عن أبي سفيان في مطعم البخاري حديث هرقل يعني قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني إيه؟ يعني فشى وانتشر واخد بالك إزاي؟ فاعتراض موسى عليه السلام اعتراض صحيح كيف يقتل لكن الخضر معاه غيب أراد الله أن يعلم موسى عليه السلام فأتى له بما يناقض الشرع الظاهر عند موسى عليه السلام عشان يقول له إن فيه علم آخر أنت لا تعلمه سبق في علم الله عز وجل أن هذا الغلام كافر لن يسلم وإذا عاش سيكون كافرا وإذا كبر سيكون كافرا كما في نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا طب مين يعرف الخواتيم سبحان الله موسى عليه السلام ما عنده علم ما أعطاه الله علم أن الغلام ده حي- هيموت كافر لكن أعطاه للخضر عرفت ازاي؟ لا القصة كلها أن الله عز وجل أراد أن يعلم موسى أن في أعلى وخلاص حتى يتواضع له ثم إن في قول موسى عليه السلام أول ما التقى مع الخضر قال له عبارة في غاية اللطف وفيها أدب لطالب العلم وإحنا إن شاء الله سنقف يمكن المحاضرة القادمة أو التي بعدها على جملة من آداب طالب العلم لما يأتي دورها في الحديث قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا شوف رغم قصر الجملة إلا أنها احتوت على جملة من الآداب الشرعية قال له هل أتبعك فجعل نفسه تابعا والخضر متبوعا وده في تواضع وهضم لحظ النفس مع فضل موسى عليه السلام على الخضر وكذلك جعل نفسه تابعا وجعل الخضر متبوعا وده تواضع لابد للطالب أن يتذكر به وهو ذاهب لأي شيء إن شاء الله يكون الطالب أعلى من الشيخ طالما لبست ملابس التلميذ كن تلميذا يبقى تروح عند الشيخ وتعمل شيخ عيب هذا مخالف لأدب الطلب بل تظل تلميذا خلاص هل أتبعك وبعدين جعل طلبه سؤالا حتى لا يهجم على الشيخ ويدي للشيخ الفرصة يجاوب عليه آه أو لا ما يقولوش أنا أنا جاي لك وضيف ثلاث أيام وأنا قاعد ما ينفعش فرض عنده ظروف فرض انه مش مهيئ ان يلقاك واخد بالك فانت لا تحرج عليه ما تقولوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الضيف ثلاثة ايام وتوقعه في الحرج لانه مش هيقدر يقول لك مش هستضيفك لان اللي قال لك مش هستضيفك يبقى مخالف للحديث يبقى ضيع الحق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حق الضيف يبقى برضه الواحد ايه يعطي فرصه هل اتبعك استفهام استفهام عايز جواب يبقى اديت الفرصه للشيخ ولم تحرج عليه واخد بالك ده اول شيء ثاني شيء انه جعل نفسه تابعا وجعل شيخه متبوعا هل اتبعك على ان تعلمني فنسب نفسه للجهل ونسب شيخه للعلم خلاص مما علمت فقوله مما أي أنا لا أطمع أن آخذ كل علمك إنما أريد أن آخذ بعض ما عندك من العلم فهذا إشارة إلى سعة علم شيخ وأنا هاخد من ما عندك خلاص كده من ما علمت وهذا بقى إيه في تحنين لقلب الشيخ كما علمت علم واخد بالك ازاي؟ وفي إشارة إلى أنه لم يكن عالما ثم علم عرفت ازاي؟ زي قوم قارون لما قالوا له ايه؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. عرفت ازاي؟ فقاموا حننوا قلبه وزي حديث أبي هريرة اللي في الصحيحين أبرص وأقرع وأعمى حديث اللي أنتم عارفين لما جاء بقى الملك لكل واحد في يعني صورة عاهته القديم أتى الأبرص في صورة رجل أبرص والأعمى في صورة رجل أعمى وإيه؟ والأقرع في صورة رجل أقرع، واخد بالك إزاي؟ المهم يقول لكل واحد منهم إيه؟ يقول له إيه؟ عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. مرة يقول له فبحق من أعطاك الشعر الحسن. ويقول للثاني الجلد الحسن، ويقول للثالث من رد عليك بصرك أن تعطيني ناقة أو غنمة أو بقرة أتبلغ بها في سفر. يوم يجي للأبرص في صورة أبرص عشان يفكره. ان هو كان كده فاول ما يشوفه قلبه يحن واخد بالك ازاي انت عارف الانسان النبيل الاصيل لما يكون كان فقير ويشوف واحد فقير يوم يصعب عليه ويفتكر بقى الماضي بتاعه لما يشوف واحد يتيم وهو كان يتيم يفتكر بقى ايه اليتم بتاعه فيقوم ده يحمله عليه على انه ايه يتصدق على انه يفعل اعمال البر فهو الملك لما جاله في صورته الاولى عشان ايه يحنن قلبه واخد بالك ازاي؟ فيقوم يستحضر الموقف فيقوم ده يساعده على ان ايه؟ ان يتصدق او ان يحسن. فهو لما بيقول له مما علمت كانما يريد ان يقول انت عليك ضريبه. لم تكن عالما فعلمت فعلم مثل ما علمت. عايز يقول له كده. وبناها لما لم يسمى فاعله ادبا. واخد بالك ازاي؟ طب واحد يقول طيب قوم قارون لماذا صرحوا بلفظ الجلالة وما جابوش المبني لمجهول كما أحسن إليك قال لك لأن ده راجل خسيس ما بيفهمش اللي زي ده لازم تقوم داخل دغري كده هو وقايلها تبقى قد كده اهو لكن لا ما بيفهمش واخد بالك ازاي؟ أحسن يقول يا ترى مين أحسن إلي؟ ها؟ ويقعد بقى دماغه يدور وغبي هو في الآخر مش هيفهمها برضه واخد بالك؟ وبعدين برضه ذكر لفظ الجلالة تخويفا كمان فهم لكل مقام مقال فده موسى عليه السلام في الان متلبس بقى ده طالب العلم فاعملها بقى لما لم يسمى فاعله لان هو ده مقتضى الايه؟ الادب وانت فاهم بقى مما علمت انت عارف بقى مين علمك واخد بالك ازاي؟ تقوم دي تكون اوقع في باب الادب تكون اوقع في ايه؟ في باب الادب مما علمت رشدا كمان قال له انا اصحابك لا لتعطيني الضلال ولا البدعه انما تعطيني الرشاد إذا كأنما قال علمني ما ينفعني أنا إنما اتبعتك لأنجو زي ما عمرو بن العاص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا لتحرز مالا قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك أنا مش لم أتبعك عشان آخذ فلوس والكلام عايز أدخل الجنة فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح لان الرجل الصالح لما يكون معاه فلوس هياكل الغلابه والفقراء والمساكين وبيبقى ماله مش بتاعه. واخد بالك ازاي؟ فلما بيقول ما على هذا تبعتك. والصحابي الاخر لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيه الغنائم قال ما على هذا تبعتك انما تبعتك لارمى بسهم ها هنا فادخل الجنه فجاءه السهم حيث اشار. قال صدق الله فصدقه الله. خلاص كده؟ يبقى اذا انت لما تروح لاي عالم من العلماء اشترط عليه مما علمت رشدا اريد الرشد وأن تعطيني السنة وإنك أنت تكون سببا في نجاتي لا تكون سببا في هلاكي واخد بالك إزاي؟ فشوف الجملة الأربع كلمات ديت فيها إيه؟ فيها كل هذه الآداب. فالقصد أن أول من رحل هو موسى عليه السلام. نعلمه بالأسانيد الصحيحة، وفي بعض العلماء يقول لك لا أول من رحل آدم عليه السلام، كما في البخاري وغيره أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام والمهم أن هو إيه عطس وكده فإيه وجاء أو جاءت الملائكة فسلمت عليه قال الله عز وجل قم فسلم على هؤلاء النفر واخد بالك؟ فقال لك قم فسلم أمره أن يمشي عشان يطلب العلم فالملائكة هم الذين علموا فقال لك أول من رحل في طلب العلم هو آدم عليه السلام لكن رحلة موسى عليه السلام رحلة أوضح ثم بعد ذلك رحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودي طبعا إيه لهم فيهم أحاديث كثيرة أجتزئ فيها بحديث أو بحديثين منها أو من أولها حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت ورواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أبو ذر أخاه أنيسا إلى مكة وكان أنيس له شغلانة في مكة أو طلب فقال له إيه المهم إيه اجمع لي أخبار عن هذا الذي يقولون أنه بعث يعني. يقول أنيس أنه انطلق وراث على أبي ذر فراث علي أبو ذر بيقول فراث علي يعني إيه غاب عني شوية أبقى قال ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك أبو ذر بقى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي حتى لما عبد الله بن الصامت قال له طب كنت بتصلي ازاي؟ قال حيث يوجهني ربي. واخد بالك؟ وهذا دليل عليه على ان دين ابراهيم عليه السلام كان موجودا. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال رايت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يجر مصارينه يعني امعاءه في النار لانه اول من بدل دين ابراهيم عليه السلام. عشان كده في بعض العرب ليسوا من اهل الفتره انما كانوا متعبدين بدين ابراهيم فكفروا به عشان دول عشان كده دول يعذبوا حتى ولا يدخلوا تحت ايه؟ تحت اهل الفتره. كان ابو ذر رضي الله عنه ممن ايه؟ يعبد الله. فأنيس أول ما راح مكة ورجع قال له وجدت رجلا على دينك برضه بيأمر به صلة الأرحام وبتاع وبيصلي زيه بالظبط. يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس طب الناس بيقولوا عليه ايه قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء وأنيس له قصة إن هو إيه يعني دخل في مناظرة مع واحد شاعر كده وكتبه فكان أنيس إيه حكم أخو أبو ذر كان حكما إذا جماعة من الشعراء كده اختلفوا كده يجيبوه عشان إيه يفصل بينهما فقال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعده أقراء الشعر يعني مناهجه وبحوره واخد بالك ازاي؟ ايه بحور الشعر او الشعر بيبقى ايه؟ بيبقى موزون، انتوا عارفين اول واحد عمل العروض وطلع بحور الشعر هو الخليل بن احمد الفراهيدي صاحب كتاب العين واخد بالك اول معجم عربي وعمل بحور الشعر بطريقه عجيبه عجيبه في غايه العجب وعمل التفعيلات والكلام ده وبعدين كعادة أي علم مبتدأ ما بيكونش كامل وبعدين يأتي العلماء بعد كده إيه علشان يكملوه لكن أي شعر دايما على تفعيلات وعلى أوزان معينة وأنت لو حبيت توزن أي شعر على تفعيلات تلاقي التفعيل عبارة عن دقة صوتية يحسن الوقوف عليها بالسكون واخد بالك يعني مثلا عايز تقول إيه آه مثلا آه وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق مثلا أنت بس توزنه تدي دقات صوتية تقسم الإيه؟ تقسم وللحري. هذا أنا وقفت أهو، وقفت بالسكون ونفعت معاك. وللحرية الحمراء إباب بكل يد مدرجة يدق ده بحر الوافق مفاعلة مفاعلة مفعول وللحري مفاعلة يت الحمراء مفاعلة إباب وللحرية الحمراء باب بكل فعول باب يعني فعول بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول كده واخد بالك كل بقى ايه كل بحر ما حوالي 16 بحر بالمجزوء بتاعه المجزوء بتاعه يعني تحذف التفعيلة الثالثة في الشطر الأولاني والتفعيلة الثالثة في الشطر الثاني يبقى كل ايه كل شطر تفعيلتين بس كل شطر تفعيلتين انما البحر الكامل كل شطر مثلا ايه ثلاث تفعيلات والمجزوء يعني يقوم ايه واخد حتة منه واخد بالك زي مثلا مجزوء الايه الوافر ولا مجزوء الهزج ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت ها لها سبع دجاجات وريك حاء فنوت صوتي واخد بالك ازاي؟ ده مجزوء مجزوء الوافر مفاعلة مفاعلة واخد بالك؟ ربابة ربة البيت مفاعلة مفاعلة تصب الخل في الزيت مفاعلة مفاعلة كده يعني فأنيس كان ايه من اشعر الناس فيقوم ياخد كلام النبي عليه الصلاه والسلام ويقوم يحطه على ايه؟ على اقراء الشعر تحط على بحر من بحور الشعر ما ينفعش واخد بالك ازاي يلاقي البحر مكسور يلاقي البحر ايه مكسور يعني لا يلتئم الوزن فبقول ان انا سمعت كلامه اضعه على اقراء الشعر وبحور الشعر والكلام ده فما يلتئم على لسان احد بعدي انه شعر والله انه لصادق وانهم لكاذبون ده كلام حكم ايه حكم انيس المهم فابو ذر في روايه اخرى قال له ما شفيتني لما قال له ايه انه يامر بصله الارحام وعباده الله والكلام العام قال له انت ايه ما جبتليش اللي يشفيني فابو ذر رضي الله عنه شد بعيرا وايه وخرج من غفار الى مكه هي دي بقى الرحله في طلب الايه في طلب الهدى الرحله في طلب الهدى قال فقلت فاكفني حتى اذهب فانظر قال فاتيت مكه فتضعفت رجلا منهم طبعا عارف ان ايه الدنيا كلها قايمه على النبي عليه الصلاه والسلام فلما دخل المسجد الحرام قال لك ايه انا اكلم مين اكلم مين فلا واحد جلد على عظم كده قال لك يعني ولو اكتشف امر هيعمل فيه ايه ده جلد على عظم لو نفخته هيطير واخد بالك قال فتضعفت رجلا منهم اي نظرت الى رجل ضعيف لان الضعيف مامون الغائله دائما واخد بالك ازاي فقال له اين هذا الذي يقولون انه صابئ اتاري القرشيين حاطين الرجل ده فخ عشان يصطاد ايه كل اللي داخل رايح للنبي عليه الصلاه والسلام برضه يتغر فيه ويفكروا جلد على عظم فيقوم ايه يديلهم اشاره ان ده تبعه واخد بالك ازاي؟ فرفع صوته وقال الصابئ ودي كانت الايه علامه السر زي يفتح سمسم كده. اول ما قال الصابئ قال ايه فخرجوا علي او قاموا علي بكل مدرة وعظم اللي معاه عير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع وفضلوا ايه يضربوا فيه. واخد بالك؟ قال فرفعوني يوم رفعوني او مو بقى ما هو بقى فضلوا يضربوه على الارض يوم رفعوني وكاني نصب احمر. من كثر الدم اللي سال عليه زي ما يكون تمثال احمر. واخد بالك؟ في حديث ابن عباس ان اللي خلصه العباس قال ويلكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار هتموتوه غفار هيطلبوا الديه بتاعته وهيقتلوك هيقطعوا لكم الطريق وانتوا التجاره بتاعتكم على غفار فتركوه ليه خشية إيه إن غفار ينتصر لأبي ذر المهم آه، يعني إيه أبو ذر بيقول إنه هرب في إيه؟ هرب في زمزم وغاب 30 يوم بليلة هربان عايز يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له طعام إلا ماء زمزم قال حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة سخفة جوع يعني تكسر عكن بطنه يعني كرش كده وبطنه بقى طبقات طبقات واخد بالك ايه من كتر ايه الشرب اللي بيشربه قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان يعني الأمر فيها 14 إذ ضرب على أسمختهم الصماخ أو السماخ اللي هو إيه اللي هو إيه التك- تكوير الودن ده ضرب على أسمختهم يعني ناموا وامرأتين منهم أي رأيت يعني امرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة صنمين صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة قال فأتتا علي في طوافهما أبو ذر قاعد وهم طبعا آه، آه، ناموا فقال لك فرصة أطلع على وش الدنيا ما هو كان هربان فين في ذنب فلما ناموا في الليلة دي قال لك أطلع على وش الدنيا بقى وأشوف بقى الايه الكعبة والكلام ده فطلع بقى اتنين إيه ستات وهناك عمالين إيه يطوفوا ويدعوان إسافا ونائلة اللي هو الصنمين دول فهم بيطوفوا كده مروا على أبي ذر وهو قاعد فقلت أنكح أحدهما الأخرى ما تجوزوهم لبعض الإساف الذكر ها ونائلة الأنثى ما بيتريق بقى واخد بالك إزاي؟ قال فما تناهت عن قولهم برضه قلت لهم الكلمة دي واخد بالك إزاي؟ برضه عمالين يدعوا إساف ونائلة لفوا لفتهم ورجعوا فقال هن مثل الخشبة الهن إشارة إلى عضو الرجل واخد بالك الذكر هن مثل الخشبة ف... فولولت والولت قالوا ايه يا لهو ها ولولوا بقى وبتاع فكان النبي عليه الصلاه والسلام جاي هو ومين وابو بكر الصديق هيطوفوا في الوقت ده فلما جم عشان يطوفوا فلقوا النسوان دول بيولولوا الستتين دول واخد بالك بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما فقالت ان هذا على ابي ذر قال كلمه تملا الفم كلمه كده ما تتقالش ها تملا الفم يعني عيب قوي كلمه عيب واخد بالك ازاي المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى وابو ذر اول ما شافه واخد بالك ايه قال وانا اول من حييته بتحيه الاسلام قلت السلام عليك يا رسول الله واخد بالك قال وعليك ورحمه الله قال فمددت يدي نحوه فقدعني صاحبه ابو بكر الصديق قدعني يعني ايه خبط ايده نزلها يعني واخد بالك وكان ابو بكر اعلم به عرفت ازاي؟ طبعا في حديث بقى ابن عباس قال لك ايه ان ان ابو ذر قال فطلعت بقى وايه وعلي بن ابي طالب قعد يطوف عليا ابص له وأب- وهو يبص لي وانا ابص له ومش عايز يكلمني خايفين من قريش واخد بالك فعلي بن ابي طالب يعدي عليه كده ويقول اما انا للغريب ان يعرف مثواه يرمي عليه كلمتين كده مش اما انا للغريب ان يعرف مثواه فابو ذر فهمها واخد بالك فالمهم لما اطمنوا لبعض كده قال له أتريد رسول الله؟ قال نعم، قال امشي ورائي، فإذا خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء. أنت تمشي ورايا كأننا ما نعرفش بعض. أول ما ألاقي حد من العتاولة والصناديد وراك وعايز يكشفك جاسوس يعني هقعد كده كأني بتبول أول ما أقعد يمشي على طول، لأن إحنا إيه؟ ما نعرفش بعض. فإذا يعني خفت عليك أو خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء. لحد ما أخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم له يعني تريث وتمهل حتى أظهر فلم يصبر أبو ذر وقال والله لألقين بها بين أكتافهم وقام رايح المسجد الحرام تاني وصرخ فيهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقاموا مدين له العلقة الإيه السخنة الأولانية قال انقلبوا علي بكل مدرات وعظ حتى كأني نطق أحمر ما خلصت منهم إلا العباس واخد بالك وساق بقية الحديث فهو أبو ذر رضي الله عنه يقول لأخيه أنيس ما شفيتني أي ما جئتني بالشيء الذي يشفي قلبي حتى ابتاع بعيرا ورحل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه وكذلك البخاري والإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد روى هذا الحديث في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل آه، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال بلغني أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث لم أسمعه فاشتريت بعيرا وسرت إليه شهرا كاملا 30 يوم قال فلما جئته قلت خرج الخادم يعني فقلت له قل له جابر فقال صاحب البيت ابن عبد الله فقلت نعم قال فخرج فاعتنقني والتزمني يعني وكده فإذا هو عبد الله بن أنيس فقلت له حديث بلغني فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك واخد بالك؟ فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقول بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد أنا الملك أنا الديان إنه لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا يحل لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه إيه بمظلمة إلى آخر الحديث فها هو جابر بن عبد الله يسير شهرا كاملا في سبيل طلب حديث واحد أسمعه من عبد الله بن أنيس أما رحلة التابعين بقى وأتباع التابعين والعلماء فهي كثيرة وشهيرة وغفيرة منها حديث راه الشيخان من حديث صالح بن حيان أو صالح بن صالح عن الشعبي أن رجلا من أهل خراسان قال له إن ناسا يقولون إن الذي يعتق أمته ويتزودها كالراكب بدنته يعني واحد عنده أمة واخد بالك اعتقها وتزوجها زي ما يكون واحد راكب ايه الجحش بتاعه منه فيه يعني ها منه فيه فقال له الشعبي سمعت أبا موسى الأشعري يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وعبد أدى حق الله عز وجل وحق مواليه فله أيضا أجران ورجل له أمة فأحسن غذاءها وتربيتها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ثم قال له الشعبي هذا هو الشاهد قال له الشعبي خذ هذا الحديث بغير شيء فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة في كلمة أنا بقى مش قلت لك كلمة ده قلت لك حديث طويل عريض واخد بالك فكانت الرحلة بقى في طلب كلمة واحدة هذه كانت سنة متبعة عند العلماء ومن أشهر بقى الرحلات مش من أشهر يعني من الرحلات المعروفة رحلة بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد بن حنبل بقي بن مخلد يا جماعة مسنده أكبر مسند في الإسلام أكبر مسند في الإسلام يعني أكبر مسند عندنا الآن مسند أحمد بن حنبل حوالي 28 ألف حديث بالمكرر طبعا مسند بقي بن مخلد حديث أبي هريرة وحده في مسند بقي 5000 حديث واخد بالك وبقي بن مخلد من الأندلس رحل 34 عاما في طلب العلم الرحلة الأولى غاب فيها 14 سنة والرحلة الثانية غاب فيها 20 سنة وال 34 سنة ماشي على رجله ما ركب دابة قط 34 سنة ماشي على رجله وجاء من إفريقيا من الأندلس لبغداد ماشي على رجله واخد بالك رايح لأحمد بن حنبل المهم ان هو بيقول ايه خرجت من الاندلس من افريقيا يعني اريد احمد بن حنبل لما دخل بغداد كانت المحنه بقى مستحكمه وكان الامام احمد قطع التحديث ما عادش بيحدث حد ولا بيعمل مجالس علم ابدا وكان الامام احمد ايه اشتد في المساله دي بحيث ان حاولوا ان يثنوه عن رايه فلم ايه يغير رايه ابدا في المساله فالمهم بيقول فلما دخلت بغداد وعلمت ان الامام احمد ايه ممنوع اغتممت غما شديدا شوف جاي من اسبانيا من الاندلس من اسبانيا جاي لحد بغداد في العراق ماشي على رجله وعبر البحر والكلام ده المهم بيقول فيه فلا لما اغتم غم شديد فاستأجر بيت في فندق أوضة في فندق يعني وبعدين ثاني يوم راح المسجد لقى حلقة كده محترمة كده وناس كتير وبتاع فقال من هذا الأعداء الناس بيسألوه هو بيتكلم عن الرجال ومش عارف ايه قالوا هذا يحيى بن معين قال ففرجت لي فرجة قلت فرجت يعني ايه برضه ايه قال فقلت له أنا رجل ناء غريب وعندي أسئلة قال سل فسألته عن بعض من لقيته من شيوخه هو فزكى بعضا وإيه وجرح بعضا فقلت له وهشام بن عمار قال أبو الوليد ثقة وفوق الثقة من خيار المسلمين لو أن تحت ردائه كبر ما ضره ذلك لخيره وبره وصلاحه واخد بالك ازاي؟ قال فهاج الناس علي وقالوا يرحمك الله عندنا أسئلة يعني أنت يكفي عليك كده قال فقمت فقلت له سؤال واحد ما تقول في أحمد بن حنبل قال فنظر إلي مستنكرا وقال مثلي يسأل عن أحمد أحمد إمام المسلمين وفاضلهم خلاص قام طالع من الجلسة دي وراح إيه لبيت أحمد بن حنبل قال فتركت فخرج إلي فقلت له أنا رجل غريب وهذا أول مقدمي قال من أين قلت من إفريقيا قال من إفريقيا قلت لا بل أبعد ثم ذكرت له موضعي واني عبرت البحر انت عارف اللي في اسبانيا ما يعرفش يجي المغرب الا ده عبر ايه مضيق جبل طارق فقال له إن موطنك لبعيد ولو كنت محدثا أحدا لحدثتك ولعله بلغك الذي جرى لي قال نعم ولكني رجل مجهول العين يعني أنا مش معروف ولا أي حد يعرفني واخد بالك إزاي فلو حدثتني بحديث واحد لكان ذلك كافيا واخد بالك قال له ولا تقل لأحد ولا يعلم بك أحد من أصحاب الحديث قال لك ذلك فكان بقي بن مخلد اتفقوا بقى يأتي في زي السؤال شحات يقوم لابس عمة مزيتة ولابس جلابية مزيتة وشايل مخلة ويمسك عكاز وإيه ويعرج واخد بالك زي يتنطط كده ويقوم جاي يخبط على الباب كده بالعصاية ويقول إيه شحاء حسن لله فيقوم الإمام أحمد فاتح له ومدخله قافل الباب خلاص فيحدثه بالحديث والحديثين والثلاث لحد ما تجمع عند ابن بقية مثلا 300 حديث عن الإمام أحمد رحمه الله واخد بالك قال فكان أحمد بعد ذلك يذكر صنيعي وصبري على طلب العلم ويدنيني فمرض بقى بقي بن مخلد في الفندق اللي كان نازل فيه فعلم الإمام أحمد أن هو مرض فذهب إليه يزوره كان أحمد بقى محمد رحمة الله عليه كان صار إماما صار إمام الأئمة تعرف المحنة دي بتاعت الإمام أحمد رفعته إلى الثريا كان قبل المحنة إمام في الحديث بعد المحنة صار إماما في السنة وانت تعرف عشان كده تعرف ان البلاء ما بيضرش لكن نسأل الله ان يصبرنا واخد بالك لكن البلاء ربنا بيرفع به كما في الحديث اذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغها واخد بالك فالامام احمد بقى لما جاي يزوره الدنيا بحالها مع الامام احمد صاحب الفندق مش مصدق ان اللي ساكن عنده ده احمد بن حنبل يعرفه واخد بالك فسمع الناس يقولوا إمام المسلمين جاء إمام المسلمين واخد بالك فده الإمام أحمد بن حنبل بقيت مثلا قال بعد كده كان بقى كل اللي في الفندق بيخدمني حسبة لوجه الله لأن إيه؟ لأن أنا على معرفة بالإمام أحمد. فشوف يعني رحلة بقيت مخلد ماشي على رجله. أبو حاتم الرازي بقى له خبر أعجب وأعجب. أبو حاتم الرازي برضه كان له رحلتين. قال مشيت ألف فرسخ الفرسخ خمسة كيلو زيادة على قدمي وتركت العدل. أول رحلة لأبي حاتم الرازي سبع سنين سبع سنين مشاهم على رجله يعني شوف هنا الخبر بتاع أبي حاتم كما ذكره عبد الرحمن ابنه في مقدمة كتاب الجرح والتعديل يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين ما رجعش لبلده غاب سبع سنين يتغرب أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرق ولم أزل أحصي حتى تركت العدل وأما ما كنت سرت من الكوفة إلى بغداد فلا أحصيه كثرة ومن مكة إلى المدينة سرت مرارا مش مرة واحدة لا لا ده إيه المشوار ده بقى سهل عليه وخرجت من البحر من قرب سلا سلا دي في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا ومن مصر إلى الرملة ماشيا والرملة دي فلسطين ومن الرملة إلى بيت المقدس ومن الرملة إلى عسقلان ومن الرملة إلى طبريه ومن طبرية إلى دمشق ومن دمشق إلى حمص ومن حمص إلى أنطاكيا ومن أنطاكيا إلى طرسوس كل دي بلاد ثم رجعت من طرسوس إلى حمص وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان أبو اليمان اسمه الحكم بن نافع وده من كبار شيوخ البخاري واخد بالك ومن مشايخ الإمام أحمد بن حنبل فسمع حديث أبي اليمان ثم خرج من حمص إلى بيسان ومن بيسان إلى الرقة ومن الرقة إلى الفرات ومن الفرات إلى بغداد ومن بغداد إلى مصر مرة أخرى كل هذا وهو يمشي على قدميه دي الرحلة الأولى الرحلة الثانية كان هو ابن 20 سنة في الرحلة الأولى الرحلة الثانية كان ابن 47 سنة غاب ثلاث سنين في الرحلة دي كل هذا وهو يمشي على قدميه واخد بالك في طلب الحديث وكان من خبر أبي حاتم الرازي إن النفقة بتاعته نفدت أكثر من مرة وانت عارف اللي هو عنده هذا الجد والنشاط يملق يملق يعني يفتقر يصيبه املاق بسبب ايه؟ بسبب الغربه واخد بالك؟ فضل ثلاث ايام ما ياكلش رفيقه قال له ها مش عايز اروح الشيخ قال له مش قادر اقوم من على الارض قال له ايه الحكايه؟ قال له لا اكتمك انا منذ ثلاثه ايام ما ذقت ذواقا قال كان معاه دينار فاتى من الصين وواساني بنصف دينار فقبضت الدينار فاكلت ثم خرجت معه في طلب العلم والامام احمد بن حنبل كان بيأجر نفسه كان هو رايح لمعمر بن اسمه عبد الرزاق في اليمن وهو ماشي بقى في الرحلة النفدة بتاعته نفق النفقة نفدت فأرادوا أن يواسوه بأموالهم فرفض وأبجر نفسه عند القافلة اللي هو طالع معاه يربط المواشي يربط الحمار مش عارف يعمل ايه الكلام ده وابى انه ايه ان يقبل هذه المواساه وكذلك ابو حاتم الرازي اجر نفسه كذلك اكثر من مره للقوافل عشان يبلغ ايه يبلغ ايه المكان الذي يريده في طلب العلم فكان كثيرا ما يملكون كثيرا ما يملكون بل قد كان الرجل منهم يبيع انفس ما لديه احيانا زي مثلا ابو الحسن الفالي ابو الحسن الفالي ده كان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد كانت نفيسة باعها بستين دينارا واخد بالك ولكن من حرقته على النسخة دي كتب خمس ست أبيات شعر على الجلدة بتاع النسخة من جوه واخد بالك بيتوجع إن هو باع هذه النسخة واشتراها الشريف المرتضى بستين دينارا فلما قرأ الأبيات بتاعة الشريف اللي بتاعة أبي الحسن فالي رق قلبه واخد بالك يقول لقد أنست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال شوقي عندها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لفقر ولكن ل... لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزين وقد تخرج الحاجات يا أم مالك وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين فأول ما الشريف المصطفى قرأ الأبيات دي أما رجع له النسخة بتاع الجمهرة وترك له ستين دينار ولهم في المسألة دي عجائب وغرائب من البذل والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل إيه؟ في سبيل طلب العلم وبرضه يعني البحث له صلة إن شاء الله لنذكر أيضا بعض رحلات أهل العلم في طلب العلم عشان برضو نهون على إخواننا اللي بيطلع مثلا من القاهرة يجي مثلا هنا أو يروح عندنا كفر الشيخ وبعدين ما يلاقيش ما يلاقينيش ما يلاقيش الشيخ اللي رايح له فيقوم يزعل أوي وأول ما يقابلك يعاتبك ويقول لك أنا رحت وعملت وخليت وقعدت طول النهار والكلام ده أنت طالما أنك أنت طالع محتسب الأجر لله عز وجل أعظم ما أخذته من هذه الرحلة أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واعلم ان هؤلاء العلماء الكبار الذين نذكرهم وليس بيننا وبينهم رحم كانهم يعني نذكرهم اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا ونترحم عليهم اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا هؤلاء بذلوا كل ما يملكون في طلب هذا العلم وفي الرحله لطلب هذا العلم. احنا نجيب يعني في عشر دقائق عن بعض الاسئله في واحد بيستحلفني بالله ان اجيب عن ايه هذا السؤال يقول الحديث اللي هو بتاع علي بن ابي طالب اللي بيتنشر وتوزع ده يا علي لا تنم حتى ايه ترضي الخصوم وتصدق ب 4000 درهم ومش عارف الكلام ده هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد بعد هذا البيان ان يقول انا اطبعه حسبة لله ها ما يعني ده عارف ان الحديث موضوع او زي حديث خالد بن الوليد يقول لك الذي روى قال المستغفر هذا اجمع حديث لما سال الشيطان ما مزماره قال الغناء وما قرانك مش عارف قال ايه كل هذا ايضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الحديث أو مش, مش مثله لك في نكارته حديث باطل حديث حفظ القرآن حديث ايه حفظ القرآن اللي بينسى القرآن وبيتفلت منه يجي ليلة الجمعة يقرأ الدخان ومش عارف الكلام حديث في الترمذي هذا حديث باطل أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه واحد بقى بيسأل لما اتكلمت أنا عن مسألة العمل المباشر انه يكون حلال ولا يضرك المال جاي منين بقول طيب يعني هو بيتكلم عن القرى السياحيه واخد بالك بيقول طيب اما القرى السياحيه احنا بنقول يا جماعه ضابط المساله المساله دي فيها تفصيل كثير وانا ما ذكرته كلام مجمل لما يكون انت عارف ان العمل المباشر اللي انت بتعمله يستخدم في معصيه الله يبقى مش حلال يعني مثلا ما يجيش واحد بيبني فندق وهيأسس الفندق فيأسس صاله قمار او يقول اسس بار عشان لما استكروا يقعدوا يبقى قاعدين مستريحين او اعمل للخمره مكان هنا الكلام ده هذا كله لا يجوز ولا يحل ولو الفندق كله هتتلغي الرخصه بتاعته او التعاقد بسبب صاله القمار يبقى يجب عليك وجوبا ان تتركه ما تقولش ما انا بعمل كهرباء وبعمل اوض ومش عارف ايه والكلام ده واخد بالك ازاي طالما ان انت لا تعلم المساله ديت هتستخدم في ايه القرى السياحيه مش كلها دعاره ولا كلها فسق ولا الكلام ده في ناس برضه كويسين بياخدوا في البتاع دي وبيروحوا هناك عشان يقعدوا الكلام لكن انا لو عارف ان في قريه مثلا زي قرى العراة لو واحد داخل لابس حتى كرافطة على العرج بيعتبر عيب ها لانه لابس عيب انه يلبس واخد بالك فانت عارف ان دي قرى للعراء او عارف ان قرى للدعاره او عارف ان قرى لشرب الخمر او مثلا لمسابقات القمار والكلام ده. وانت عارف لا يجوز لك يبقى العمل المباشر اللي انت بتباشره ليس حلالا مش كده لكن انا قلت ايه إذ- اذا كان العمل الذي تعمله انت حلال يجوز لك شرعا فلا تكترث بالمال الذي يصلك منه ما لم تكن عالما ان الراجل ده زي ادهم الشرقاوي يسرق من الاغنياء عشان ياكل الفقراء لا يجوز ادهم الشرقاوي اللي عمالين يطبلوا تمثيل ادهم الشرقاوي وعاملينه بطل ها ادهم ده كان حرام كان يروح يسرق من الاغنياء علشان ياكل الفقراء شوف الورع البارد ده ها يا ليتها ما زنت ولا تصدقت كما يقول العرب واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى لما اقول العبره بحل العمل يبقى ايه؟ يبقى الكلام واضح. خلاص؟ برضه في اخت بتسال عن حديث اذا سبق ماء الرجل ماء الانثى كان المولود ذكرا. واذا سبق ماء الانثى ماء الرجل كان المولود انثى. بتقول يعني عايزين نعرف سند الحديث هو صحيح ولا لا؟ آه، مع ان طب الحديث بيقول ان ماء الرجل هو المسؤول عن المساله دي كلها. الحديث ما بيقولش كده. الحديث بيقول كان الشبه لمن سبق ماؤه. انما مساله ذكر وانثى دي ملهاش علاقه دي مساله شبه بقى وبتقول ايه معنى سبق المقصود بسبق كما ورد في الحديث الاخر على اذا على ماء المراه ماء الرجل كان الشبه للمراه واذا على ادي معنى كلمه سبق فالسبق هنا يبقى يعتبر ايه علو الماء واذا على ماء ال- الرجل كان الشبه للايه للرجل اما مساله ذكر وانثى فهذا من ماء الرجل هنا. وبرضو السؤال عن الموانع تستخدمها النساء برضو في منع الحمل هل يجوز ام لا؟ المرأة عادة تستخدم وسيلة لمنع الحمل عشان خاطر ايه انها ترضع الولد او انها تستريح والكلام ده شوية، هل جائز ام لا؟ نعم جائز ما لم يثبت ان الوسيلة دي مضرة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو حديث صحيح ام لا؟ نعم حديث صحيح. آه لا صلاة المنفرد خلف الصف، الصورة بتاعته ان رجل رأى في الصف الاول فرجة، لكن جاي من الميضة مستعجل آه، هتروح عليه الركعة قام ايه؟ عامل لنفسه صف ورا وترك الفرجة ولم يسدها ده بقى يعيد الصلاة ده يعيد الصلاة لأن لا صلاة لمنفرد أصل النفي إذا انصب على الذات إنما ينفي الأصل مش ينفي الكمال لا صلاة كاملة لا الأصل إن لا صلاة صحيحة خلاص إنما إذا جاء الرجل خرج الصف مكتملا واخد بالك وكلهم في بعض يعني لازقين في بعض كويس فحينئذ يصلي وحده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب يشد واحد من الصف ويعمل صف آه، كده ولا آه، آه، يترك لا يترك الدليل على ذلك حديث حديثان الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للرجلين إذا دخل فلم يجد إلا فرجة واحدة في الصف الأول أن يستهما على هذه الفرجة عرفت ازاي؟ فإذا قال استهم على هذه الفرجة دل ذلك على أن رجلا يسد الفرجة والآخر يقف لوحده. واضح الكلام؟ آه واضح الكلام، يبقى إذا هو لو وقف وحده خلف الصف يبقى لا يدخل تحت إيه؟ تحت هذا الحديث إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فما يجيش هو يقطع الإيه؟ ما يجيش هو يقطع الإيه؟ الصف. عشان كده إذا وجد الصف مكتملا ف يشرع له أن يصلي وحده طبعا هو هل ممكن بقى يوم يتخطى الصف ويصلي بجانب الإمام جائز له لكنه إذا كان الصلاة في الأول ويؤمل إن واحد تاني يجي من الميضة وواحد ثالث يصلي والكلام دوت فلا جناح عليه والله أعلم فحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا حديث ضعيف ومن أراد التفصيل تفصيل هذا الحديث عليه بسلسلة حديث ضعيفة الجزء الأول